بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
فعشان كده ما عملش الاله فيبقى مغرور معجب انا كويس انا مش وحش انا ناقصني ايه اصلي بس وابقى كويس لكن الموحد وان وقع في معصيه فإنه وإن وقع في معصية مع فعله للطاعة يعلم أن المعصية قذارة فينوي تركها فينكسر في الطاعة ويعد الطاعة لا قيمة لها نعود إخوتان فأقول أن العلماء يقولون أن داعي المعصية أشد من داعي ترك الطاعة فإن داعي المعصية إلى أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتز به والداعي إلى ترك الطاعة البطل الكسل والبطالة والمهانة ولا ريب أن داعي المعصية أقوى وقالوا داعي المعصية أو العصيان اجتمع عليه داعي النفس والهوى والشيطان وأسباب الدنيا وفعل الناس صح ولا لا دي كلها دوافع تدفع الى المعصية داعي النفس امارة بالسوء والهوى الشهوة والشيطان واسباب الدنيا وفعل الناس شايف كل الناس تعمل كده قرناء الرجل وطلبوا التشبه والمحاكاة وميل الطبع وكل واحد من هذه الدواعي يجذب العبد الى المعصية ويطلب اثره فكيف اذا اجتمعت كلها وتظاهرت على القلب الدواعي الى فعل المعصية وخصوصا في زماننا يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين داعي المعصية في زماننا شديد وفعل المعصية كثير وصارت المعصية سهلة ومقدورة لأفقر الناس وأحقرهم الكل يقدر يعصي فلذلك لولا أن الله يصبر عن المعصية لما تأتى من العبد الصبر البتة وهذا القول أن الصبر عن المعصية أشد من الصبر على الطاعة هو الأرجح من وجهة نظري وخصوصا في واقعنا المريض الذي نراه في هذه الأيام طائفة أخرى رجحت أن الصبر على الطاعة أفضل بناء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى في الحديث القدسي عن رب العزة أن الله قال في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بإيه بأحب إلي مما مما افترضته عليه فعلم أن فعل الفرائض أفضل من ترك المعاصي ولا ريب أن فعل المأمورات يتم الصبر عليها صح ولا لا فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل يقول ابن القيم وفصل النزاع في المسألة الكلام ده أنا بقرأ لك من كتاب طريق الهجرتين صفحة 262 كتاب ايه طريق الهجرتين وباب السعادتين اللهم اكتب لنا الهجرتين وافتح لنا باب السعادتين ابن القيم بيقول ايه وفصل النزاع في ذلك ان هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة افضل من الصبر عن المعصية اليسيرة الصغيرة صح كده والصبر عن المعصية المعظمة الخطيرة افضل من فعل الطاعة الصغيرة اليسيرة وهذا فصل النزاع ولكني ما زلت أرى وليس لي أن أرى فأنا أحقر من أن أرى ولكن لواقعيتي معكم يا شباب أن كلكم يفعل المعاصي ويفعل الطاعات أنا أسأت بكم الظن ولا هي دي الحقيقة في ناس مش عاجبهم الكلام طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم أزيد كلمة إلا من رحم الله يبقى كده صح خلاص ظبطنا المسألة أن معظمكم يفعل الطاعات ويفعل المعاصي إلا من رحم الله إلا إيه إلا من رحم الله وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين شاهد أنا أريد أن أكون معكم واقعيا جدا إلى أبعد حد يا شباب المعاصي اليوم أكثر شيء على ظهر الأرض وأسهل شيء في الدنيا حتى صارت المعاصي اليوم غير مكلفة ممكن يحصل ببلاش في كتير جدا وللأسف الشديد فلذلك نبدأ البداية الجديدة يا جديد ابدأ بترك المعاصي بالصبر عن المعاصي أريدك إذا راودتك نفسك على معصية تصبر قل ماشي هنعصي بكرة تصبر كم دعوناك إلى طاعة فقلت بكرة فاليوم حين تدعى إلى معصية فقل آه. الصبر عن المعصية هذه هي البداية الحقيقية الصبر عن عن المعصية تصبر حين ترى امرأة متبرجة تسير أمامك فتدفعك نفسك إلى النظر إليها تصبر وبس دقيقة واحدة طب هنفكر في الموضوع وبعدين نبص إذا صبرت دقيقة وقد مرت وانتهت القضية ينفع الكلام ده ينفع عندكم إذا جلست مجلسا فراودتك نفسك على كذبة فتصبر تصبر اصبر بس نفكر في الموضوع ونرسم كذبة مظبوطة عشان ما حدش يضحك علينا تصبر حتى ينتهي المجلس ولا تكذب ولا تكذب إذا راودتك نفسك على أذى مسلم نعوذ بالله من أذى المسلمين تصبر أجل أذاه شيئا حتى يتهيأ لك ما يعينك الله به على الصبر على أذاه تصبر الصبر عن المعصية اللهم ارزقنا الصبر عن المعاصي إخوتاه تربيتنا تربية واقعية أرجو ذلك من ربي تربية واقعية أنا لست أريدك ملاكا لا تعصي ولا أمرك أن تكون نبيا معصوما ولكن أصبر اصبر يا بني كم اجترأت على المعاصي والجرأة على المعاصي تؤدي إلى سوء الخاتمة سوء الخاتمة يجري على المعاصي أتموت على الكفر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أناس أنت حفظت الحديث ده من كتر ما بقوله لكم لكن احفظه وخليه نصب عينك لعل الله ينفعك به خلاص انتوا عارفينه بلاش نقوله بقى طيب نقول ماشي بس ادفع صلى الله عليه وآله وسلم والله أنا بحبكم في الله قال بعض السلف وددت أن الناس لم يعصوا الله وقرض جسمي بالمقاريض والله مستعد يتقطع جسمي تحت قطر وانكم تبطلوا تعصوا ربنا والله والله والله يا بني لو لم تعص الله لوجدت حلاوة الإيمان قيل لبعض السلف هل يجد العاصي حلاوة الطاعة قال لا والله ولا من هم قال لا والله ايه ولا من هم بمعصية لا يجد حلاوة الطاعة يا شباب نؤدي طاعات كثيرة يا شباب انت وجودكم في المسجد الليلة دي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وجودكم النهاردة رحمة تحفكم الملائكة وتغشاكم السكينة وتتنزل عليكم الرحمة ويذكركم الله في من عنده ده انت لو مت على الطاعة دي تدخل الجنة ولكن بتخرج تضيعها بنظرة لامرأة متبرجة بشهوة خفية بنوم عن صلاة الفجر بتضيع كل اللي حصل هي دي المصيبة اننا نفعل طاعات كثيرة كثيرة كثيرة بتقوموا الليل بتصوموا نوافل بتقروا قرآن بتذكروا الله بتحضروا دروس بتسمعوا شرايط بتهدوا ناس للإسلام ربنا بيهدي بيكم ولكن كل ده بيروح فين الطاعات دي بتروح فين بتتدمر بالمعاصي بتتدمر بالسيئات تفسد لا توجد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كهامة بيضاء حسنات قد إيه يا ابني أمثال جبال تهامة بيضاء معنى كده إنها حسنات مقبولة حسنات عند ربنا إيه وإلا ما كانتش جت جت أهي أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا يحبطها الله فقام رجل وقال يا رسول الله صفهم لنا انعتهم لنا نخشى ان نكون منهم قالوا يا رسول الله ده خطر الكلام ده لا لا لا لا قول لنا مين دول احسن اكون منهم اهو انت لما سمعت الحديث ما فكرتش انك تكون منهم ما خفتش انك تكون منهم دي المصيبه الصحابه كانوا بيخافوا واحنا ما بنخافش للاسف الشديد قال اخشى ان نكون منهم قال هم منكم من مين من الصحابه هم منكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يا رب يا رب سلم سلم يا رب يا رب يا رب الطف بنا في قضائك وقدرك يا رب آه آه آه من غافل عما يجري عليه وهو لا يشعر آه صوم قوم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون يقومون الليل امال ايه المشكلة اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هي دي المصيبة الكبيرة فايه اللي يحصل يحبط عملهم قال علماؤنا فيه دليل انه يموت على الكفر لانه لا تحبط الا اعمال الكافر لذلك كانت البداية الصبر عن المعصية الصبر إيه؟ عن المعصية عايزك يا ابني تصبر عن المعصية انا بقول لك المعاصي كتير انا معاك وانا بمشي في الشارع زيك وبركب مواصلات زيك وبدخل اماكن زيك شايف شايف زيك وليا عينين زيك انا مش زي الناس اللي بتقول هي فين المعاصي دي ده الدنيا زي الفل والمحجبات ملو الارض واللحى الطويله بقت كل الدنيا لا انا بقول لك في متبرجات كانهن عاريات نسال الله ان يستر عورات المسلمين اللهم اهد نساء المسلمين خربت البيوت خرجت النساء عاريات دي معاصي بقت اسهل حاجة في الدنيا معك في التعامل مع البشر ما عادش ينفع من وجهة نظرك الا الكذب والنفاق لا بقى الكذب سهل وكله بيكذب على كله قال بعض السلف حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني قلبي عشرين سنة ثم عشنا محروسين عشرين سنة فها أنا ذا أموت على السبعين نظيفا جميل ياه تسمع الكلام ده تاني طب صلي صلي صلي صلي صلي صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم ميزة السلف انهم كانوا ناس بتفهم مش كده فلما يقولوا كلام بيبقى كلامهم عليه نور يقول حرست قلبي عشرين سنة فضل حارس على قلبه اه كنت بقول لبعض الناس كده حرست قلبي عشرين سنة نقدر نحرس قلوبنا شوية النهاردة محدش حارس قلبه سايبه على البحري ازاي نحرس قلوبنا دي هتيجي ان شاء الله المهم حرست قلبي عشرين سنة ثم لما حرس قلبه عشرين سنة القلب بقى ايه بقى قوي نظيف محترم قلب ايه قلب محروس 20 سنة فطلع بقى عنده ايه القلب بقى عنده كام 20 سنة شاب فتي فحرسه قلبه 20 سنة كل ما يجيب حاجة إلى قلبه يقول له ايه عيب وراك رجالة فحرسني قلبي بعدها عشرين سنة ثم عشنا محروسين يا ابني الجزاء من جنس العمل فقلبك انت تحرسه عشرين وهو يحرسك عشرين وبعدين ربنا يحرسكم انتوا الاثنين عشرين وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم فلذلك اريدك ان تصبر تصبر عن المعصية قل لي ازاي وانا عايز كل ما اقول لك حاجة قل لي ازاي شغلتي ما تخافش احنا متفقين ان انتوا تسلمونا المواد الخام واحنا نسلمكم رجاله بس زي ما اتفقنا خام يكون ايه عارف يعني ايه خام راجل خام ما تتنططش عليا اه لا تقول لي عارفها دي ولا عملتها وما حصلش ما قدرتش دي مشكلتي الشباب يا ابني اعمل كذا يقوم يقول لي ايه عملتها لا ما, ما فيش طب اعمل كده برضه حاولت لا لا لا ما جاتش طب اعمل طب انت عايزني اعمل لك ايه لما اقول لك اعمل تعمل مش عملتها تعمل عملتها قبل كده اعمل تاني والله عملتها عشر مرات اعملها عشرين يا عم شيخ انا بقالي عشر سنين في الموال ده اعملها تاني اديني عشرين معلش وفي الآخر نتقابل عند ربنا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله كيف نصبر عن المعصية إزاي إزاي نصبر عنها ابن القيم ذكر لنا عشر حاجات للصبر عن المعصية ويا خيبة اللي ما جابش معاه ورقة وقلم النهاردة عشر حاجات للصبر عن المعصية أيوة كده أنا شفت جزاكم الله خير كويس كل اللي اتحرك يعرف يخطف ورقة وقلم يكتب يلا يلا قطعوا الورق اللي معاك يلا اقلع الجاكيت اللي انت لابسه اكتب عليه ما جراش حاجة ما تضيعوش وقت اللي الموضوع طويل حد حد مستعجل الليله دي انا قلت لبعض الناس اللي جايين النهارده قلت لهم ما يجيناش النهارده الا اللي فاضي الا اللي فاضي السبب الاول للصبر عن المعصيه علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها وأن الله حرمها ونهى عنها صيانة وحماية للعبد عن الدنايا والرذائل كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره حاضر اقول تاني صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية لعبده عن الدنايا والرذائل يا شباب الفطرة تنكر السوء قل إنما حرم ربي الفواحش فكل ما حرمه الله فاحش تفحش في القلوب والعقول السليمة فاحشة سيئة لذلك حين تعلم أن الله حرم النظر إلى النساء لا بد لكي تترك النظر أن تعتقد أن هذا الفعل ها فاحش مش حرام بس رذيل الفعل ده ايه دنيء الفعل ده شغل كلاب لكن الرجل المحترم لا ينظر المؤدب ابن الناس المتربي لا ينظر وإنما الذي ينظر إلى هذه المتبرجة دنيء كلب يتبع الشهوات بعينيه العاقل يقول هي عدت ونظر إليها استفاد ايه شوف يا ابني المعصية المنتشرة اليومين دول وعشان كده بحذر إخواني اللي بيروحوا المعرض إن الفواحش هناك كتير قوي فوصية اللي يروح المعرض الكتاب الدولي اول حاجة انه ما يروحش لوحده ولا مع واحد بس يروحوا خمسة عشان يبقوا الخمسة شابطين في بعض كل واحد ملاعب التاني لان لو اتنين ماشيين مع بعض هيبصوا والتاني بيبص الناحية التانية محدش شاف حد خلاص عدت لكن لما يبقوا خمسة هيبقى فيهم واحد اه يقول له عيب ربنا شايفك دي اول حاجة نمرة اتنين وصيتي لك دور على المشايخ بقى وسلم عليهم واتكلم معاهم علشان ايه عشان تنشغل بالطاعة نمرة ثلاثة دور على الكتب الاسلامية واكتب اسماء الكتب معرفة اسماء الكتب واسماء العلماء علم علم نمرة اربعة اياك تدخل ال الاماكن بتاعت الشيعة ولا تدخل الاماكن بتاع النصارى ما تدخلهاش خالص بعض الناس يقول لك انا هشتري منه شريط بجنيه واسجل عليه لا ما اللي ما تشتريش ولا تروح ولا ليك دعوة ولا تشتري شريط الفيديو واسجل عليه ده رخيص بيبيعوه بخمسة جنيه بره واسجل عليه بيبيعوه بعشرة جنيه ينفع المسلمين لا ما تروحش ولا تدخلش ولا تشتريش ولا تسمعش خليك بعيد وتجنب لو ما تقدرش على الحاجات دي انك تغض بصرك وانك تكف نفسك ما تروحش ما تروحش لا يجوز انك تروح اصلا وانا بقول ما تزعلوش مني معلش بعض الاخوات هيزعلوا مني بس بقول اي اخت تخاف الله وتطيع رسوله ما تروحش المكان ده خالص ابدا كل الاخوات اللي بيروحوا هناك لا لا انا اقصد اقول بتتضر واحد بيخبط فيها واحد بيزنقها واحد بيلمسها فاي رجل غيور لا ياذن لزوجته ان تذهب خدش مرته معك ولا تروح ابدا ارجع ارجع لموضوعنا يا عم الشيخ احنا مالنا ومال المعرض صلى على الرسول صلي صلى الله عليه واله وسلم فالنظر دناء ورذائل وهكذا كل المعاصي الكذب شيخنا في مختبى العمري حلوة مختبى العمري دي وانا عندي 23 سنة علمني كلمة ما نسيتها عمري كان بيقول الدنيا واللي فيها ما تستاهلش عندي ان انا اكذب يقول الدنيا دي كلها واللي فيها ما تستاهلش ان انا اول كلمة كذب اكذب ليه انت مين عشان خليك اكذب عشانك لما كان احد يكذبه يعني هي دي ايه عشان اكذب يا ابني ده انا بشتري جنة انا اكذب هذه هي العلم بقبحها ورذالتها وايه ودناءتها انك تعرف منها هذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعقاب ولذا كان مدح صهيب نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه مدح عون بن عبد الله قيل في مدحه انه لم يكن يحسن يعصي الله ما كانش بايه ما بيعرفش يحسن هو كده يا رب يا رب طهر قلوبنا يا رب اه اه النهارده احسن حاجه نعرف نعملها نعرف نحصل ربنا كويس قوي قوي لكن العباد المخلصون لا يحسنون يعصوا الله ابو بكر الصديق لم يشرب الخمر في جاهليه ولا ولا في اسلام قبل ما تحرم الخمر ابو بكر ما كانش بيشربها وهي مش حرام وهكذا وهكذا صفوان بن المعطل قال والله ما مست يدي يد امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام حتى في الجاهلية ما كانش بيقرب من النسوان قبل ما يعرف ان الدين حرام كان مشرك ومع ذلك ما بيزنيش هي دي النفوس الطاهرة كلمة ابن الجوزي بقى بتاع زمان فين ايام زمان قال من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة النفوس الطاهرة تطهر بالتزكية وإن أصابها رشاش الذنوب والنفوس القذرة لا تطهر كمثل جلد الخنزير الجلود طاهرة تطهر بالدماغ بخلاف جلد الخنزير وإنما تصلح الرياضة في نجيب عايزك من جواك تبقى راجل نظيف راجل محترم راجل بتحب ربنا البداية كده البداية كده أنفح من الذنوب والمعاصي ربنا حرم يا ابني حرم الخمر حرم الربا حرم النظر الى المتبرجات حرم الزنا حرم الكذب حرم شهادة الزور حرم الشتم والسب واللعن حرم هؤلاء صيانة لك لتصلح ان تكون عبدا للملك العلام لتصلح في مجاورته في دار السلام فاذا تلطخت بالاثام عذبك في النار ليطهرك السبب الثاني الحياء من الله دول عشر عايزين نكملهم النهاردة ان شاء الله السبب الثاني ليه الحياء انكسف استحي الحياء من الله فإن العبد متى علم بنظر الله إليه ومقامه عليه وأنه بمرأى من الله ومسمع وكان حييا استحيا أن يتعرض لمساخط ربه الحياء من الله قال ابن القيم والحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله لو في وسطنا واحد مدخن دلوقتي اللهم تب على كل عاصم مسلم واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم يطلع سيجاره ويدخن رد علي طب يطلع مكنة حلاقة ويحلق دقنه ليه استحي اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم الحياء انك تبقى شايف انك واقف بين ايدين ربنا استحي استحي استحي استحي